الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد كنا بدأنا بتقسيم وبيان التوحيد وبينا بأن التوحيد هو أول واجب وآخر واجب هو أعظم الواجبات عند الله سبحانه وتعالى وأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأن الرسل جميعا جاءوا بالتوحيد بالدلالة على الله عز وجل وبيان من هو الله الذي يعبد وببيان السبيل الذي يسير به العبد إلى الله عز وجل ومن لم يعرف الله لم يعرف شيئا ومن عرف الله ولم يصل إليه فهو أيضا كالعجموات التي لا عقل لها ومن ثم كان التركيز على توحيد الله عز وجل من أول المهمات وحينما ننظر إلى أهل الأرض نرى أن ثلاثة أرباع أهل الأرض إما على ديانات محرفة وإما على إلحاد يعني بلا, بلا دين وأن الربع ممن هم على دين أيضا على تباين وعلى اختلاف عظيم في سيرهم إلى رب البريات ونرى أن الثلاثة أرباع ممن هم على ديانات محرفة وعلى الوثنية أو الإلحاد دعاء دعاء ويدعون أهل الإسلام دعاء لأهل الإسلام وذلك حينما نرى بأن الديانة اليهودية كانت تسعى في إفساد باقي الديانات هذا الأصل يعني ليس اليهود دعاة إلى دينهم لأنهم يرون أنهم هم هم الذين على حق وهم الذين على صواب وأن غيرهم من الأمميين على ضلال وأنهم جنس مختار وأن الباقي كالحمير فمن ثم لا يدعون ولكن يخافون على دينهم فيسعون في الأرض فسادا كما قال ربنا تبارك وتعالى وإفسادهم هو إفساد أديان الأمم الأخرى كما أفسدوا دين النصارى وكما أفسدوا أو يسعوا في إفساد الإسلام إلى آخره عن طريق منظمات وهيئات وأموال في إفساد باقي الأديان وبالنسبة للنصارى دعاء يعني النصارى يحبون يعني يدعون ولكن دعوة النصارى خاصة بالمسلمين فقط دعوة النصارى خاصة بالمسلمين أما النصراني لا يهمه الملحد ولا اليهودي ولا البوذي ولا الزنديق إنما يهم النصراني هو المسلم ولكن ترى هل هدف النصارى هو دعوة المسلمين إلى النصرانية الجواب لا فإن كبار قساوستهم يقولون لا يهمنا أن يعود المسلم إلى النصرانية أو إلى اليهودية ولكن الذي يهمنا أن نصرف المسلم عن دينه أن ينصرف ويزعزع عن دينه عن طريق حملات التشكيك والتبشير وهذه الأشياء حتى وصل الحال إلى أن هناك من عبد الشيطان يعني ال ال كما نقول ونسمع أن هناك مثلا يقول لا إله وممكن مثلا يقول هناك إله بس لا يعرف كيف يصل إليه هناك من وصل إلى عبادة الشيطان كيف يعبد الشيطان اليهود لهم أساليب خطيرة جدا في تشويش عقول البشر يعني اليهود يزعمون بأن كان هناك إلهان وليس هم يعتقدون هذا أبدا يعني اليهود يعتقدون أن هناك إله واحد ولكن يخبرون الأمميين ويقولون لهم هناك كان إلهان تنازع أحدهما مع الآخر فغلب أحدهما الآخر والآخر المغلوب هو الذي يحب البشر وكان يريد لهم الخير وأراد لهم شجرة الخلد وملك لا يبقى وأما الإله الآخر فكان لا يريد هذا فمن ثم انتصر الإله الآخر على هذا الإله الوشيطة فمن ثم قالوا نترك الإله الأعظم تعالى الله عن قول معلوا كبيرا ونعبد الشيطان لذلك نرى أن هناك فريق كبير جدا يعبد الشيطان وهي عبادة عندهم صادق ولهم طقوس موجودة في جميع أنحاء العالم يمكن كنا نسمع تقريبا حوالي سنة 97 98 في مصر وجدت فرقة فرقة كانت كبيرة ومن أصحاب الطبقات العليا ويقيمون طقوس لعبادة الشيطان فهذا الانحراف العظيم الذي وقع عند البشرية لسببين عظيمين جدا السبب الأول أن أهل الإسلام يعني فتروا في دينهم ودايما أي دين في بدايته بيكون له مذاق وله طعم وكلما أهلوه تمسكوا به كلما علا وظل الإسلام في علو في علو إلى مرحلة معينة ثم بعد ذلك وقع فتور عند المسلمين فتور وبعد الفتور وقع انهزامات وكان المسلمون ينهزمون ثم يعودون ينهزمون ثم يعودون ويمكن نسمع بأن الحروب الصليبية ظلت حوالي خمسة قرون فاشلة ما استطاعت أن تخترق أمة الإسلام نعم قد يدال علينا وندين عليه إلى أن وقعت الفجيعة الكبرى بأن المسلمين تناسوا الدين تماما انشغلوا واستطاع أعداء الإسلام أن يشغلوا المسلمين بأشياء خلاف الواقع كالخلافات اللي موجودة والخلافات قديمة لكن أيضا لو نظرنا إلى الخلافات في زمن عثمان كان الإسلام قوي وثابت قتل عثمان والإسلام كما هو قوي ثابت الخلاف بين علي وبين الزبير وطلحة وبين علي ومعاوية خلافات والإسلام قوي ثابت وفي نفس المعارك التي بين المسلمين بعضهم بعض إلا أن الفتوحات الإسلامية كانت تبحث وتنتشر في أطراف الأرض فكان الإسلام قوي جدا فمكر الليل والنهار بالنسبة لهذا الدين كان الأصل هو هز والطعن في العقيدة تغيير الهوية أن الإنسان ينسلخ من الأصول ولا يعرف هذا الإله الذي يعبده لأن من سبق من سبق لما عرفوا الله عز وجل يعني بنرى أن أحدهم يجود بنفسه يعني في أتفه المواقف كانت أتفه شيء عنده نفسه في ذات الله عز وجل يعني لا يرضى بضيم قط ولا يرضى أن يعني يشاك الإسلام بشوكة يعني لو طعن الإسلام بشوكة كان يفدي المسلم بنفسه وماله وأهله جميعا لكن وقع هناك انطفاء لهذه الجذوة لهذه الحرارة التي كانت في نفوس المسلمين بدأت تنطفئ هذه الحرارة وبدأ المسلم ليس عنده غيره لا غير على دينه ولا غير على نفسه ولا غير على أهله ولا غير على شيء حتى نرى الآن المسلمين في عالم الانسلاخ مما أدى إلى بأن الأعداء لا نقول اعتداء عسكري ولكن المحو أو الطمس الفكري يعني قبل الإسلام في الجاهلية في الجاهلية وقعت حرب ومعركة عظيمة جدا جدا بين يعني فئتين من القبائل الكبيرة ظلت ما يقارب الأربعين سنة إيه سببها؟ إيه مشكلتها؟ إن اثنين من الشباب الماجن قابلوا امرأة مغطاة محجبة فأحدهما نزع الحجاب فصرخت قالت وا بني فلان قامت حرب لكشف وجه امرأة الآن الأب الأم يكشف عورات ابنته يكشف عورات زوجته من المسلمين لا أقول من الكفار يعني بنرى الآن تصير في الطريق ترى أشياء يندى لها يعني لو إن إنسان من ال ال مثلا من ثلاثة قرون مضت لو خرج الآن وسار في شوارع المسلمين يستحيل أن يتخيل أن هذه دولة إسلامية وهذا أنا أذكره يعني أحد الرجال من أهل اليمن كان في مصر تقريبا حوالي 73 74 كان في زيارة وكان هو رجل يعمل في في الجيش وكان ملتحي من اليمن نزل اليمن نزل وصل المطار أدخل دولة إسلامية يقسم لي بالله حينما نزلت ميدان التحرير قلت والله ميدان التحرير ما دخله الإسلام إلى هذه اللحظة في وقته لأنه ما شاف مراسم وعلامات إسلامية كل هوية مطموسة كالغرب سواء بسواء فهذه عوامل عظيمة جدا يعني قد تكون بأيدينا نحن لما تخلينا عن ديننا ذاب الإسلام في نفوس المسلمين وصار الأصل عند أعداء الإسلام هو تغيير الهوية الذي يحركه يعني صرت آلة في يد غيرك يعني أصر أجبن خلق لهم المسلمون الآن تجد جبان وربما ترى اليهودي ترى النصراني ترى ما اعرفش مين هو وشجاعة وما شاء الله وفي الباطل بينما المسلم يعني تلاقيه ايه يعني كان زمان المقولة اللي كان بيقولها النصارى من لطمك على خدك الأيمن فأعطيه خدك الأيسر هذه مقولة يعني منسوبة إلى المسيح هم بعد فترة من الزمان يعني تقريبا بعد 400 سنة من رفع المسيح عليه السلام غيروا هذه المقولة قال لك لا ده احنا نقيم النصرية بالقوة كم قتلوا من اليهود كم قتلوا من غيرهم من من غير النصارى كم ذبحوا كم أراقوا من دماء من مخالفيهم فهذه القواعد التي كانت عندهم تناسوها صار المسلم يعود إلى المقولة الأولى اللي يضربك على خدك الأيمن يديله خدك الأيسر ومسلم دليل مسكين ضعيف مهمش ما عنده فكرة إلا بس إنه إيه مشوش هياكل إيه ويشرب إيه وينام فين وهذه قضية الإسلام والمسلمين في هذا الزمان ده بالنسبة لكما أقول ربع الربع يعني بنرى مثلا عدد سكان الأرض يزيد على 6 مليار يزيد 6 7 مليار مليار ونصف أو ما يقارب 2 مليار مما ينتسب إلى الإسلام والباقي اللي هي مثلا ممكن نقول 4 مليار أو 5 مليار أو يزيد أو يقل ممن هم مختلفون في الكفر يعني لا ترى فريق على ملة واحدة النصارى كان فيها من ملة ملل اليهود كان فيها من ملل المجوس كان فيها من ملل عباد البقر عباد العجول كل هذه البلايا كثير ومشتتون وعلى الرغم من هذا هم مجتمعون على اجتياح وإبادة وإزالة الإسلام اللي هو صار الآن هزيل مفيش حاجة خالص يعني أنت الآن عشان تجمع يعني مجموعة من المسلمين أو فئة من المسلمين على منهج واحد وعلى هدي واحد وعلى سمت واحد وعلى أثره بالنسبة لي من أحدهما للآخر يكون هدفي هو أنني أعز دين الله عز وجل وإني لا أكون في مقدمة وهناك من ينافسني في مقدمة وأن أخدم الإسلام حتى ولو أنا في بيتي ولو أنا في المؤخرة للأسف هذه الأمور ذابت عند المسلمين وكما ذكرت هو الأصل هو أن العقيدة أن التوحيد صار هشا عند المسلمين ويمكن أيضا بنرى أن الجانب أيضا أو جانب اللي هم بيسموهم الخواص أو أهل السبق الجانب متفشي جدا ما في تربية ما في ما في علم ما في دين مجرد أفكار في الرأس والتطبيق أصعب ما يكون يعني أصعب ما يكون أن الإنسان يلتزم على وتيرة واحدة إلى أن يلقى الله تجد من اليمين للشمال بص واحد وصار من أعلم أهل الزمان فجأة راح ضارب نازل نزل الغطس في البحر غرق تلاقي واحد ماشي مستقيم شوية وابتعد كبعد المشرقين إيه العلة إن, إن ما في ما لمس الإيمان ما لمس التوحيد القلوب ويمكن لما قال هرقل لأبي سفيان وده ودي قضية أرجو أن كلنا نضعها نصب عيوننا أيرتد أحدهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ممكن ينتكس يرجع قال لا وده كافر انت شوف الان كم كم كم كم كم بين الليل والنهار تجد تقلبات وبعدين الان صار الاسلام يعني له اطياف كثيره يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اي مخالفه هيسيب الرسول كده هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ اقول له ما لا يا عم ما لا دي عربيك ولا انا همشي في الاسلام بس بعيد عنك انت في سكه وانا في سكه ينفع؟ ما ينفعش فمن ثم والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه قله قليل يعني خرج من مكه وهذا الجهد الجهيد يعني حوالي 80 واحد يعني 13 سنة 80 واحد واللي وصلهم ل 100 ده يعني على خلاف في في حجة الوداع خرج للحج فقط بكام؟ 100000 أو أكثر من 100000 في الحج طيب كيف بقى كم تركوا من أبناء؟ كم تركوا من عشير؟ مش كل أهل المدينة خرجوا للحج ولا كل القبائل خرجت للحج، كم شوف شوف 100000 اضربهم في 10 يبقوا بكام يا عبد الرحمن؟ 10 في 100000 مليون يعني الدولة الإسلامية كانت مليون وهم طالعين 80 واحد ومليون تقريبا في حوالي آه يعني آه ممكن نقول 10 سنين فالقضية قضية نحن الآن في حاجة آه إلى إفاقة إلى إفاقة وأيضا بالنسبة لعلم التوحيد بسيط جدا يعني البعض بيقول لي طب ما احنا في كتب صغير عاوزين كتاب كبير وكتاب أكبر وفي تدرج وهنتدرج يعني التوحيد لما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يعني أي الكتب وهذا سمعته بأذني أي الكتب أفضل في التوحيد فقال كتاب الله عز وجل قال له طب عايزين كتاب يعني قال القرآن اقرأ القرآن واعرف التفاسير تلاقي القرآن كله توحيد يعني إذا عشت مع القرآن عشت مع التوحيد هو القرآن الذي يعني ثبت بلال ثبت بلال وثبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد ينتصرون القرآن هو الذي جعلهم في في أقصد في أحد يعني لا يتزعزعون وفي بدر ينتصرون وفي يوم حنين يعودون الكرة من هو ده القرآن القرآن الذي يعني صار هناك أيضا فجوة بين المسلمين وبين القرآن إما في في فهمه أو في تطبيقه يعني ممكن أفهم ومعاني جميلة لكن أطبق لا لا أطبق ولذلك دائما يستحضرني كان العلم نقطة نقطة فسودها فسودها ايه ايه اللي سودها كثرة الجاهلين ان الاول كان هو الكتاب والسنة والرسول يقرأ القرآن ويقرأ السنة وكان الصحابة يعودوا القرآن اللي يقرأ القرآن والحديث وكانوا عرب أقحاح بيفهموا الكلام ده لما دخلت العجمة بدأ البعض يفسر يعني معاني بس معاني برضو إيه بسيطة مش كتير معاني فضل الأمر يزيد يكثر يكثر يكثر يكثر العلم إلى أن صارت المجالات الكبيرة اللي احنا بنشوفها بعد هذه المجالات الكبيرة طبعا ما حد بقت إيه عبارة عن بركة في الإيه في الركوب وبالمناسبة الإخوة المكتبة المكتبة المكتبة ومش شايف حد في المكتبة المكتبة مفتوحة ومحدش بيطلع ومش عاوز المكتبة يقعد يتسلى يعني المكتبة عاوز يبقى ليك منهج يعني أول بقى ألف بقى في المكتبة إنك تمسك كل الكتب امسك تفسير ابن جرير بقى اعرف فيه إيه وإيه مقدمته وبيتكلم عن إيه ومين هو ابن جرير وليه صنف الكتاب ده وعبارة عن إيه الكتاب وحواياه وطريقته وأسلوبه ومش عارف مين ومين ومين لغاية آخر الكتاب تقلب معلومات عامة يعني احنا بنقول إيه بنقول إن إن البدايات إن يكون عندك نوع من التثقيف التثقيف يعني إيه بقى؟ يبقى ليك سقف يعني تبقى إيه ال ال ال المعلومات اللي بيسموها الأساسية في كيفية إنك تفهم العلوم الشرعية فبعد ذلك بعد هذه الأحجام الكبيرة بدأوا يختصرون طب الاختصار هل رجعنا إلى الأصل الأول؟ هل رجعنا إلى الأصل الأول؟ أبدا ده احنا اختصرنا الحاجات الكبيرة دي مختصر بيختصر الأصل وصار المختصر مختصر لمختصر ومختصر لمختصر لغاية ما رجعنا وتركنا الأصل يعني ممكن تلاقي الطالب تقول له ايه اقعد احفظ قرآن واقرا قرآن واقرا سنة وبتاع يقول لك ايه ده احنا عاوزين ناخد دورة دورة في كتاب عبد السميع وكتاب حسنين وكتاب إبراهيم وكتاب خليل ودورة وانتهت المشكلة لما ترجع للأصل خد دورة في القرآن دورة في القرآن دي معنى إن مش لازم تحفظ بس عيش كده مع القرآن اقعد كده تأمل تأمل واقرا يعني أنا مرة والله الذي لا إله غيره يعني هذا الكلام يعني أو الجملة هذه يعني وفقت لي أو وفقت إلي مرة أنا جالس فواقف كده ماسك المصحف وقرأت آية ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين كفروا أو كفروا و والحمد لله رب العالمين هذه الآية كنت جالس في المحل وقاعد بقرأ وما معيش لا تفسير ولا غيره ففضلت اتعمق بقى اشوف اتعمق طبعا التعمق ليه خطا لاني جاهل لكن فضلت اعمق نفسي وادور حوالين الايه لغايه ما ارجع لكتاب التفسير ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون كانت عندي وقفه طب ازاي ربنا يبتليهم بشدة الفقر وشدة المرض وبعدين ايه لعلهم يتضرعون يعني يتضرع وينكسر ويذل لله عز وجل طيب بعدها فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم يا ده في مشكلة كبيرة بقى بدأ مخي يلف خالص ويدور يعني ربنا عاوز يعني بيبتلي العباد وبيفقر هذا ويمرض هذا ويعطي من هذا ضنك الدنيا وتعب الدنيا وشقوة الدنيا لعلهم يتضرعون فربنا بيعتم عليهم ده فكرتي قبل ما ارجع لكتب التفسير بيعتم عليهم فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا لو انهم لما ضيق الله عليهم في الصحه والمال تضرعوا ولكن قست قلوبهم يا كأن الموعظة من الله عز وجل ما لامست قلوبهم إن ربنا بيبتليك بشدة عيش أو شدة في العيش وسقم في البدن فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون بعدها وقفة أخرى فلما نسوا ما ذكروا به يبقى كانت الايه الشده دي كانت عباره عن ايه يا اخوانا؟ ده بقول لك مجرد مخ كده عقل شغال مع ايه بلا رجوع للتفسير وطبعا ده خطأ وأنا فعلا بعدها رجعت للتفسير بس وقفتي هذه زلزلت كيانه كله فلما نسوا ما ذكروا به يبقى كان ايه هو بقى اللي ذكروا به اللي هو ايه ان ربنا ابتلاك وضيق عليك في عيشك وبعدين انا بقول ايه بنتكلم نقول مثلا اخذناهم بالبأساء البؤس اللي هو ايه البؤس اللي هو ايه البؤس اللي هو شدة الفقر مش فقر عادي فقر فقر فقر ذكر ملوش حل يعني أبص لها مثلا من الأنبياء كان النبي من الأنبياء يعني لا يجد العباء يلبسه تفضل عليه اللبس لغاية ما يموت من أول ما يتولد لغاية ما يموت يفضلوا يعملوا له إيه عملية إيه وصلة يعني يبقى الولد عمره مثلا سبع سنين وكبر يوسعوا له بقى يعملوا له حته من الجنب ده وحته من الجنب ده ويطولوا له من تحت ويطلع يكبر يزودوا له من تحت حته ومن هنا حته ومن هنا زي الجزم الجزم يعني انا كنت مثلا جزمه الشيخ مخبر رحمه الله تعالى كان كل شويه ليها كلوب كلوب كلوب ملانه كلاليت لها كده ايه شكلها مزينه زي شباب البي... ال... ال... ال... الهيبز اليومين دول بيمسك البناطول بيعمل له ايه البناطيل بيجيبوها ايه بيجيبوها مترقعه من الاصل يعني في مره آه كنت في محل كنت في امريكا في محل مع احد الاخوه بشتري بعض الحاجات فشفت حاجات كده هدوم كده مقطعه ومبهدله ومتخيطه مرقعه من ورا ومرقعه من قدام مش بتاعه كده وهدوم جوه جديد انا بقول طب هم حاطين معلقين الهدوم دي ليه؟ فقال لي بص شوف البنطلون ده والحاجات دي ده البنطلون ده ب 100 دولار والحاجات اللي جوه 15 دولار و17 دولار و20 دولار ده المقطع وده اللي فيعني كان الفطر بتحن الى ايه رجوع الاصل الاول عند هؤلاء القوم المهم فلما نسوا ما ذكروا به قلنا اللي هو شده الايه الفقر وايضا شده المرض المرض اللي هو شديد اللي هو الانسان يعني مش عارف لا لا يزال شوفوا انظروا ايوب عليه السلام اللي قلاه الناس وخرج خارج البلد لما عافه الناس وقام رجلان وكان من احب الناس اليه وهم اللي كانوا بيزوروه وهم رايحين جايين عليه في جم في الاخر كده قال احدهما للاخر ما اظن ان ايوب الا انه فعل امرا عظيما إذ لم يغفر الله له ويرفع عنه البؤس فالثاني حك في نفسه الكلام يعني كأن الكلام إيه أعجبه ف وبدأت الزيارة رجلي تخف لأن طبعا ال ال ال ال ال الابتلاء الحب لا يكون إلا في البلاء لا يكون إلا عند البلاء إنك اللي بيحبك ده في المحنة هو اللي معاك لكن بيقول لك أنا بحبك ويبوسك ومش عارف إيه وبتاع وقت المحنة ولا يعرفك خالص نسأل الله السلامة فأحدهما اللي هو الثاني ده اتأثر فراح لأيوب عليه السلام قال أنا كنت مع فلان وبيقول إن أنت عملت مصيبة كبيرة جدا جدا جدا إذ لم يرفع ربك عنك البلاء فهو تأثر تأثر تألم بكى قال والله لا أدري ما تقول كلمة بتقوله ده أنا ما أعرفوش لا أدري ما تقول ولكني كنت أمر على رجلين يذكران الله عز وجل فأخشى أن يذكر الله على غير طاعة فأرجع فأكفر عنهم فإذا شدة الإيه؟ البؤس شدة البلاء لعلهم يتضرعون عشان بقى يستغيثوا بالله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم يعني ما استغشوش ورجعوا الله عز وجل وقست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا الفقر بقى شديد وكل ما الإنسان بيزيد فقر بيزيد ظلم وبغي وكفر وضلال وبعد يقول لك يا رب ما فيش الا انا يا رب كذا يا رب كذا والمريض الثاني يا الله ده انت عملت فيها كده ليه مش عارف ايه يزيد ظلما وبغيا وعتوا فلما نسوا ما ذكروا به وطبعا ده مش كل واحد يعني يعني ليس امر ثابت لكن يبتلي بعض العباد بهذا الامر ترجع بقى الفقير شويه يحط ايده بالتراب يبقى ذهب وبعد ما كان ماشي بهدوم مقطعه واللباس بتاعه مخروم يصبح من اصحاب المليارات وماشي يقول لك انا كان كابر عن كابر وجدي مش عارف مين وعملت كذا وعملت كذا والثاني نفس القضيه اللي هو كان في علل وامراض وبلايا ورزايا اخر فتحنا عليهم ابواب كل شيء طيب في الاولى ظالم هل تغير يعني الظالم انه بيعتم على ربي انت يا ربي افقرتني وانا ظروفي ومش عارف مين والضنك وتعب ومش لاقي اعيش مش عارف والناس بتعيش وانا مش عارف اعيش والمريض وهكذا الاشياء هل لما فتح الله عليه بقى الدنيا واداله المليارات واداله مش عارف ايه والعربيه لون الجلابيه يعني احد الاخوه اخبرني يعني يقسم لي بالله ان بعض الناس من الناس الكبيره دي اللي احنا مش عارفين نشوفها آه، انه ممكن هي مثلا لابس جلابيه زرقاء يبقى العربيه لونها ايه؟ ازرق لابس جلابيه حمراء ما بيلبسش جلابيات بيلبس يعني بدله يعني لابس بدله حمراء تبقى العربيه لونها ايه؟ احمر وممكن بقى يعي- يغير الوان طيف يعني يكون بقى ايه ال- ال- ال- البدله مناسبه للون العربيه اللي هو ايه اللي هو راكبها آه، فنسوا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء هل رجع إلى الله عز وجل زاد ظلما عن الظلم الأول يمكن هو فقير كان إيه طاغوت صغير وهو فقير طاغوت صغير يا دوب بس عمال إيه ي- ي- يسب في ربنا كده بينه وبين نفسه والناس تسمع وتمصمص لكن صار طاغوت طاغوت كبير بعد أن بقى عنده أموال ويدوس على الناس بالجزم والنعام نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا وأنا بكلمكم بيحضرني عز بتاع الحديد أظنكم عارفين ده صورة من الصور اللي احنا إيه يعني قديما كنا نقول ملك الحديد والإمبراطور واللي هو يعني لو حب كده ينفي أي واحد ينفيه وبعدين جابوا أصله فأصله هو نفس القضية عليه كان شغال طبال وكان شغال مش لا ياكل وشحات وبعدين شوية فتحت له الدنيا وبعدين ها ها ها, ها وفوق ودلوقتي شوف ايه هي الدنيا فاقصد دي دي وقف وقفت لي طبعا انا بعد ما رجعت للتفسير وجدت ما عندي مقارب يعني اصلت ايه الامر يعني يمكن اقوله ب- بنوع من التاصيل بعد ما رجعت الى التفسير لكن انت لما تقف مع القران هو ده التوحيد التوحيد يعني يعني آه، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا والند ها اللي هو ايه قرين بقرين هذا يعادل هذا اندادا يحبونه كحب الله والذين امنوا امنوا اشد حبا لله وهكذا ولذلك ما تقرا ما تجد ايه من الايات فيها توحيد ربوبيه الا وبعدها توحيد الوهيه ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب كون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى امسك كده اي تلاقي ربوبيه بعدها مباشره الوهيه وما اظن اني وقفت على ايه فيها ربوبيه الا واما تبكيت للمشركين او بيان لتوحيد الالوهيه وكل ده توحيد بيان ان ده توحيد بما يتعلق بالربوبيه فاذا المشكله ان كيف الانسان يعرف ربه يعني بالامس كان في واحد بيتصل بي ان في مشكله مع واحد وواحد من الايه اللي هم في مواطن طيبه وداعيه ومش عارف ايه وبتاع وذكر لي بعض الخلل العظيم اللي كان عند هذا الشخص و- و- واتمسك باشياء عموما يعني مشاكل كبيره جدا آه، تتعلق بهذا الشخص فهو بقى مش مش همه بقى ان هو اتمسك وم- وفي مشاكل وكده ان كيف هذا يعني آه، داعيه وربما يعني يعطي بعض الدروس وربما ظاهره فيه خير وفي هذه البلايا وهذه الرزايا المصيبة يا أخوانا أن أننا جميعا وأقول عن نفسي أيضا جميعا ما لامس الإيمان الحقيقي شغاف القلب ما ذقنا الطعم بعد يعني فترة المجاهدة تركناها إن الواحد مننا كده مجرد لما بيلاقي نفسه على أول سلم يقول وصلت لكن لسه ربما بينك وبين السقف أو بينك وبين الدور الثاني 30 40 سلمة لكن أول ما بتطلع على أول درجة سلمة خلاص أنا وصلت وتقعد تريح مكانك وأنت لسه ما وصلتش لسه ما وصلتش يعني لما شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول ما زلت أجد ما زلت أجدد أجدد إيه؟ إسلامي مش إيما إسلامي يعني المرحلة الأولى عمال أجدد فيها وإيه و- و- وأحرك نفسي وأقوي نفسي ما زلت أجدد إسلامي طبعا بيمسكوها بقى الجماعة الطرقية والجماعة أقول لك شوف أهو ابن تيمية أهو ما لسه ما دخلش بالإسلام ما زلت أجدد إسلامي انك ما ما تقتنعش باللي هي السلمه الاولى او الدرجه الاولى وتقول خلاص انا وصلت تلاقي نفسك عندك شويه علم عندك شويه ما اعرفش مين بتعرف تتكلم بتعرف توعظ ب- وصلت الم- حفظت شويه قران وجدت نفسك في مكانه معينه وخلاص ابدا ربما لا تصل بقلبك الا قبل موتك بسنه واحده تفضل 40 50 60 70 سنه وانت لسه ورا متكعكع مش ما وصلتش خالص ربما تنطلق لك الدنيا كل الدنيا بتنطلق واسلوبك جميل وانت وانت وانت وانت مش عارف ايه وبتاع والى غيره وبعدين بعد كده تجد نفسك مفيش كما روى البخاري عن اسامه بن زيد رضي الله عنه قال يجتمع اهل النار على رجل تنضلق أقتابه يعني هو في النار وبطنه طالعة فيدور حولها أي حول بيدور كده باسم حول بطنه المصارين اللي طالعة دي كما يدور الحمار بالرحى زي الحمار بيلف كده عمال يلف يلف يلف يلف وطبعا مشهد بشع واحد بطونه طالعة وعمال يلف حواليه يدور كما يدور الحمار بالرحى فيقول يا فلان أما أنت كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيجيب لأن ده موطن صدق وليس بموطن كذب أو ادعاء قال كنت أمركم بالمعروف ولا أتي أنا آه متكلم كويس وبعرف أتكلم وأسلوبي جميل و وإلى غيره وأنهاكم عن المنكر وأتي خبيئة خبيئة سوء إمتى والعياذ بالله يعني إذا استطاع أن يهجم على أي باطل فعل نسأل الله السلامة ودي من هذا عينات كثيرة جدا وخاصة يا إخواننا بأن قضية القلوب هذه أغفلها الكثير أغفلها الكثير يعني لو واحد كده قاعد لوحده قاعد لوحده من الصبح للظهر يراجع نفسه ويفضل كده أراجع سيئاتي وأراجع حسناتي أراجع حسناتي أولا أنا عملت إيه؟ أه والله ده أنا عملت الحسنة الفلانية وعملت الشيء الفلاني وعملت الحسنة الفلانية وعملت فلان وقربت فلان واديت لفلان وعملت كده وبنيت وسويت ومش عارف إيه، أراجع أموري كل الحسنات دي، طيب أنا فعلت كم منها لله؟ تبص لها أخ بقى إيه؟ تصدق بصدقة وبعدين إيه قاعد فضل إيه يعني الصدقة بتشخشخ في قلبه ويجي يقول لواحد يقول له ايه والله يا اخي فلان ده ظروفه تعبانه قوي وانا كان معايا مبلغ والله رحت مديه له ايه اللي حصل كده بقى ما هو كويس بيذكر نعمه الله عليه يعني امر خير واحد واحد عمل صدقه وبيتكلم بيقول انا فلان ده ظروفه تعبانه وايه طيب كيف حال قلبك ان لم يسترح الا عند البوح بهذا السر هو ده الخبيئه السوء تلاقي عنده قلق هو عمل حاجه بس عاوز ايه مش مش مستريح اللي عاوز يقولها ده انا ساعدت فلان بس لا لا لا ده انا لازم اخليها فيها اخلاص ده انا الفلوس دي اللي اديتها لفلان دي لازم اخليها كده اخلاص بينه وبين ربنا بس قلق ويفضل يوم اتنين وحاسس انه تعبان نفسه بدا ايه يعني يفضفض عن نفسه انه ساعد فلان ويفضل يف... مكتوم وماشي جميل ما شاء الله ومفيش حد يعرف لغايه ما يجي كده الواحد ويقول له تعرف والله ده انا هو أول ما بيقول الكلمتين دول بيروح إيه؟ مستريح خلاص طار الإيه؟ العمل اللي هو هو ده حال العباد هو ده حال العباد وغيره وغيره وغيره أعمال من هذا الأشياء حسناته كم هي مدخولة لو وقفت أمام كل حسن يعني من ضمن الأشياء اللي أذكر زوجة الرشيد يقال أنها كانت امرأة صالحة والرشيد كان من أصلح الخلفاء يعني دايما نرى بأن أعداء الإسلام يأتون إلى منارات المسلمين ويطمسونها يعني هارون الرشيد ما ترك قيام الليل مرة أبدا حتى في حال مرض يعني مرة كان يشتكي حتى أوشك على هلكة فقال أدروني إلى القبلة وجاب الورد بتاعه اللي هو قيام الليل مصورين الرشيد بتاع إيه ألف ليلة وليلة ورأسه وطبل والكلام ده فزوجته كانت امرأة صالحة جدا وكانت من من اللاتي يشغلهم أمر الحجيج كانت مشغولة جدا بالحجيج العناء اللي بيشوفوا إيه أصحاب الحجيج وخاصة في منى منى بيقعدوا ثلاثة أيام وممكن يعني ممكن مثلا ممكن ثلاثة أربعة فمحتاجين إلى مية فعرضت على زوجها وعلى يعني بعض أهل الخير لو كان الخليفة إنها عاوزة تعمل مجرى سيل من أو وسط الجبل وفي طريق معين تجتمع كل المياه ويحفروا أخاديد لغاية ما تنزل في مكان في منى لسقيا الحجاج. لما عرض الموضوع ده الرشيد كلم الوزراء وبيت المال وكده قالوا ستنفذ الخزانة نصف الخزانة يعني معناها كده لو أنت عندك مثلا 70 مليار هتبقى النص فقال ولو نفذ نفذ نصف الخزانة واحفروا المكان ده هم جابوا بقى عمال من انحاء الارض وبتاع واعمل واعمل في الجبال وحفر اشياء ان كل الميه اللي على الجبال اللي حوالين منى تجتمع وتسير في في مكان لغايه ما تنزل في مصب واحد وعاملين بقى بركه كبيره خالص ينزل فيها الميه وتجتمع على مدار السنه وتم هذا فعلا المشروع قيل تكلف تقريبا حوالي ثلاث سنوات ومش عارف كم ارقام كبيره جدا فرؤيا لها رؤيه وكله كان متخيل ما يظن إن هذه المرأة يدخلها الجنة إلا إيه هو العمل ده أنها سقت الحجيج بعد ما كان الحجيج اللي بيجلبوا المية ويمكن تذكروا إن عندنا في حتى حاجة اسمها إيه يوم التروية يعني إيه يوم التروية ده كان ينزلوا لمكة يجرجروا مية ويجوا ينزلوا مية اه و- و- وطبعا كان في ناس عندهم وازع ديني قوي فكان وظيفتهم هذا فمن ثم لا يحل لهم أو مش لازم يقفوا في اليوم الثامن من الحج ينزلوا ويجيبوا مية اللي هو يوم التروية والحجيج منتظرون عشان يسقوهم الكلام ده اتلغى اتلغى بعد ايه ما حفرت آه، زوجة الرشيد المية والكلام ده فقيل لها ما هو يعني كيف قالت ربنا أكرمني وأدخلني الجنة فقال لها اللي هو اللي في الحلم اللي شاف الرؤية دي قال لها بما فعلت للحجيج قالت لا والله بل كاد هذا العمل أن يهلكني هو ده اللي كان يوديني جهنم لأن كله طبعا حصل في إيه ده عملت وعملت وبدأ لساني ولذلك ممكن إيه واحد يدمرك ممكن واحد يخ... ي- يعني يعني يفسد قلب يبقى انت عملت حاجه وهي اللي اعزل يقول لك يا سلام ده انت ما شاء الله لا قوه الا بالله ده انت وراك بلاوي ده انت بتخبي حاجات تحس نفسك كده بتنتفش ها وتنتفخ وتبقى فرعون تبقى فرعون والعياذ بالله ليه؟ لأن أحببت المدح وذلك أنا ذكرت لكم بالأمس وقبل الأمس لما جرير بن عبد الله قال بعض الحاضرين قوموا إلى سيدكم قعد وسكت كان عمر طبيب قلوب جاب الكرباج قدام اللي قاعدين وراح ضربه لسعوا على راسه وعلى ظهره ماذا فعلت يا امير المؤمنين قال اما سمعت ما قالوا ده بيقولوا ايه بيقولوا سيدكم انت سيدهم وفعلا هو سيدهم واقر اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وكان يكرمه ويعلي قدره ويدنيه فممكن تلاقي نفسك ممكن ايه يعني الذين معك يخلوك فرعون دون ان تدري وانت وما شاء الله ومش عارف ايه وتقعد وبتاع ويجي بداخلك فرعون صغير ولا فرعون يفضل يكبر ونسال الله السلامه ف- فقيل لها فبما دخلت الجنه قالت بكلمات قلتها عند السحر لما رايت الرياح قد اطاحت آه، ستور غرفتي فنظرت ففزعت فقلت كلمات نجيت بها ربي إلهي وربي وخالقي ومالكي لا تعذبني وبدأت تستغيث بالله عز وجل هو دول هو دي البوابة اللي نجت منها نسأل الله السلامة لكن الباب كله راح أباء منصور ف آه، لذلك أنا عاوز برضو أتكلم نفسي وكده إن دايما كل واحد يقف عند أي عمل وكما قلت وقوفك عند أبواب الطاعات وتنقيها طيب الجانب الاخر جانب ال- ال- ال- المعاصي ودايما الانسان بينسى معاصيه يعني مثلا لما حبس محمد بن سيرين في دين فقال بذنب منذ ثلاثين سنة بلغ هذا أبو سليمان الداراني بكى وصرخ بكى بكاء شديد قال علم القوم من أين يؤتوا ذكر ذنبا منذ ثلاثين سنة وإحنا الواحد مننا بقى لما تقول لي طب أنت النهاردة كم ذنب أذنبت مش هتفتكر لأن صارت الذنوب ألف والطاعات ألف إن الطاعة شغال وعمال متعود إن أنا أشتغل والذنوب ألف شغال عمال إيه ما مش مشكلة لا أقف لا أقف إلا إن واحد يوقف يقول لي ده غلط ولو قلت له غلط يا سلام تعديت الجناب هو انت يعني مثلا ماسك لي على الواحده هو انت عمال تفحفر ورايا هو انت كذا صرنا صرنا لا نحب ان نذكر بطاعه ولا ان نبكت بمعصيه انا فاكر نفسي ان انا اعلى حاجه سواء كان هنا أو هنا فالأمر يا أخوانا آه، عشان يعني هذه الأمة تعز لابد من بوابة التوحيد ومش شرط تعز بقى إجمالي يعني ممكن واحد بس وأنا ودايما بركز مع إخواني آه، المشكلتنا يا إخواننا مش عاوزين كثرة لو وجد في واحد بس واحد يعني يمكن نذكر زيد بن عمرو بن نوفيل زيد بن عمرو بن نوفيل ده كان عبارة عن إيه واحد موحد فضل يلف أطراف الأرض راح الشام وراح اليمن وراح مش عارف مين يا اخوانا انا عاوز ادخل الجنه ايه السبيل قالوا له اليهود راح لليهود لا دينهم غلط وهم بيقولوا عن نفسهم لن تمسنا النار الا ايام معدوده لابد ان ندخل النار وبعدين الجنه ونفس الكلام عند النصارى انا عاوز افر من عذاب الله عاوز ادخل الجنه فضل يلف الارض اجماع آه، اهل الارض حتى من الموحدين اللي موجودين قالوا مله ابراهيم طب هي ملة- ما هو ملة- هي مله ابراهيم مش عارفها فضل طبعا كان بينكر على قريش أشياء يعني بي بي يعني بي- بيذبحوا للاوثان والاصنام بيئدوا البنت خشيه العار كان يعني ينكر هذا اجمعت قريش ان ده مجنون مجنون واهبل وعبيط وما تخلوش يقعد في مكه طرفه عين فكان يطلع في الجبال وينزل كده بالليل سرا عشان يجيب له لقمه عيش او حاجه او شويه ميه يشربه ويطلع في الجبال تاني اذا شافوه جري وراه ايه الاهبل العبيط اهو وكل ال- ال- الشباب الصغير والنسوان يفضحوا صاحبنا ده اللي هو زيد بن عمرو بن نمر طيب الواقع الواقع اللي بين الناس ان زيد بن عمرو بن ده اهبل وعبيط وعنده لطف وبعيد موجود قاعد في الجبل على طول وقريش طبعا قريش وهم اصحاب مله ابراهيم طيب لما دارت الايام وده قبل يوم القيامه لما دارت الايام سعيد بن زيد ابنه سال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني ابي أب كله كان بيتكلم عليه كان وحش ما عنده رصيد واحد بس يقول له كان كويس ابي ده ايه ايه, إيه مشكلته يعني يعني اين بابه فقال له يا سعيد ان اباك يبعث يوم القيامه امه وحده يعني يتبعث يعني في انبياء انبياء ده له نبي ولا مثلا رسول ولا من هذه ال- ال- ال- الطبقه العليا واحد عادي خالص لكن استقام على توحيد الله عز وجل يبعث امه فالأمة الآن تحتاج إلى مثل هذا الرجل تثبت على الطريق تثبت على التوحيد لا يكون في قلبك إلا الله طاعات خالصة لله عز وجل حتى ولو قليلة يعني أنت لو مثلا عندك مثلا آه، كما يقال شوية رز ربع كيلو وشوال زلط أو رملة لو حبيت تاكل هتاكل قد إيه؟ هتنقي تبعد الرمل تبعد الرمل الرمل هو شوال كامل لكن ممكن الشوال كله تاكله رمله ب- برزه ابدا ما تعرفش يبقى لازم تنقي تفضل تنقي تطلع لك الامه ربع كيلو رز دول اللي ممكن تاكله نفس القضيه ما يصفى لك من عام شوف انت يعني لما يقول يقول ابن عمر يا ليت تصفو لي سجده تصفو لي سجده قيل وما تصفو لك يعني ايه يعني يتقبل الله مني سجده واحده فقال انما يتقبل الله من المتقين اذا تقبل مني سجده صلحت باقي اعمالي فهنا ال- ال- ال- المشكلة آه، بأن المسار أخ- خطأ في زمن قل فيه النصر مش هتلاقي واحد ينصحك لو زميلك يطبطب لك لو عدوك يطلع عينيك وطبعا عشان تقبل من عدوك صعب ده بيقولوا عليا وبيقول عليا وبيقول عليا بينما العقلاء يعني ربما يميلوا إلى عدو أكثر من صديق لأن عدوك هو اللي هيبين لك مصايبك وبلاياك وأخطائك هو ده اللي يطلع لك اللي عندك ال- الأمراض اللي هو شايفها يطلعها منه نعم قد يكون نصف كلامه خطأ لكن النصف الثاني قد يكون صوابا يعني هو هو ما واحد بيتكلم في واحد لابد يكون في جزء م- م- موجود فيه هيتكلم نص 50% غلط و50% صح انت لو عاقل يبقى تاخد ال 50% الصح دي آه، الخطأ اللي عندك صح عنده صح وتغير من نفسك لكن صاحبك يفضل يطبل لك ويطبطب لك وانت مش عارف مين صار بيقول عليا كده يقول له يا ده صفته ونعته وكيت وكيت وكيت أعانك على ظلمك وأعانك على بغيك فإذا نحن في حاجة إلى أن ما فيش نصر ما في معين واحد بقى عشان يعينك كده تعال مع بعض نقرا الكتاب مع بعض ولا نقرا مش عارف مع بعض يقول لك انا مش عارف ايه لكن ممكن نرغي مع بعض نقعد ساعتين ثلاثه صواريخ لان ال- ال- الرغي فيه لذه وكل واحد مننا بيدور على اللذه العلم مش فيه لذه واحد عمال يقرا كتاب ولذلك دايما انا ب- بقول للاخوه يعني بعض الاخوه إيه بي- بيكلمني ان قله الحضور في بعض كتب السنه قله الحضور في بعض طب ايه العله انتوا عارفين ايه العله ايه العله ان دائما الذي يقرا هو اللي بيجد اللذه دايما المتصدر بيجد لذه واللي بيسمع تابع ومفيش حد انسان في الدنيا يحب ان يكون تابع عاوز اكون انا اللي إيه ماسك الدفع ولذلك انت لو مثلا جيت واحد بي- بيصلي الامام صوره جهريه هو لو قرأ بالأعراف كاملة هيتعب هيتعب لا لأن هو الإمام هو اللي ماسك نفسه بيشعر بلذة لكن اللي وراه واللي عمال يتوتب واللي عمال يرفع رجله وينزل رجله وعمال يهز راسه وهو مش عارف مين تعبان نفس القضية الدرس أنا دلوقتي بكلمكم الدرس وحاسس بلذة إن أنا بتكلم لكن ممكن من اللي قاعدين مالل تعبان فلا بد انك تعرض قلبك على مواطن النزول والصعود انك تسمع واحد بيقرا في صحيح مسلم واحد بيقرا في الترمذي بيقرا في البخاري بيقرا في كتاب سنه وانت قاعد عمال ما ها مش فيش بيقول لي بقى اثنين ثلاثه ولكن لو كلام بقى فيه حواديت وقصص وحكايات هتلاقي ما شاء الله لا قوه الا بالله اذا في في داخلك خ- خبيئه خبيئه تحتاج الى علاج في خبيئه سوء موجوده في خلل موجود اصلاح الخلل ايه بقى انك تدرب نفسك درب نفسك على قيام الليل على ال... انك ت... ت... تجلس تقعد تسمع لادناك لمن هو دونك او لمن هو مثلك حاول تسمع سماعك هذا يعني وعادك ده هي- ايه هيعطي لك نوع من ان تعرف حقيقه نفسك انك بدات ايه تجلس وتقعد طولت عليكم اقول قولي هذا واستغفر الله نكمل ان شاء الله غدا